أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساده فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختمها ثم أتى شنا معلقة فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر النهاردة أنا أتصور لو أننا مكان ابن عباس وبتنا ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم تخيل انت بقى معايا كده هترجع 1400 سنة وأنت الآن في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت الآن في ضيافته صلى الله عليه وسلم ستبيت عنده ليلة وتقضي معه يوم كامل تتابع كل صغيرة وكبيرة من تصرفاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم فبنا إلى يوم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دلوقتي مش عايزك تفكر في أي حاجة إلا في اللحظة العظيمة الجميلة دي أنت دلوقتي تطرق بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح لك الباب أول حاجة هتتثبت أول ما ترى جماله صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم جميلا وجهه كان مدورا يشع نورا يقولون كأن الشمس كانت تجري في جبهته فالوش منور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لونه صلى الله عليه وسلم كان ليس بالبياض الشديد ولا بالأسمر كان بياضا مشربا بحمرة كأنه صيغة من فضة هو مش طويل وليس قصير وسط ما بين الأمرين جسمه كان ما شاء الله جسما جميلا عريض قوي كانت رأسه كبيرة صلى الله عليه وسلم شعره لم يكن بالمسترسل ولا المجعد كان في تثني قليل وكان شعره طويل يصل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم أنا بقول الملامح دي علشان أنت بخيالك كده تحاول تجمع الشكل قدامك لعلك تظفر برؤية جميلة ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كبيرة وكانت سوداء حتى أنهم أحصوا عدد البياض الذي كان في لحيته النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنده 63 سنة أحصوا عدد الشعرات البيض فوجدوها نحو من 20 شعر بيضاء فقط وكان كث اللحية لحيته كانت تصل إلى منتصف صدره صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر يعني كان بيحني لحيته كان يصفر لحيته وكان يضع فيها الزعفران وكان يضع فيها الطيب حتى كان يبان في لحيته صلى الله عليه وسلم أثر الطيب كان شاربه صلى الله عليه وسلم كان يحفيه كان بياخد قوي من الشارب وكان واسع الجبين ولما كان يعرق ويتصبب العرق تشعر كأن حبات لؤلؤ تنزل من جبهته صلى الله عليه وسلم العينين كانوا مرسومين كده شديد سواد العين في شديد البياض أما الحاجب فكان رفيع مش تقيل وطويل وفيه تقوس والحاجبين متقاربين وبينهم عرق العرق ده لما كان يغضب كان يبان في جبهته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه صلى الله عليه وسلم أما الأنف فكانت طويلة مع رقة في أرنبة الأنف وفيها حدب في الوسط في تثني كده عند وسط أنفه صلى الله عليه وسلم أسنانه صلى الله عليه وسلم كانت مفلجة وكانت بيضاء ناصعة البياض حتى أنه كان إذا ضحك تشعر كأن شيئا يتلألأ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عنقه صلى الله عليه وسلم كانت طويلة كأنها إبريق فضة والذراعان كان فيهما طول وكانت مشعرة كل واحد بقى ايه يدور على حاجة عنده يقول لك أنا هو دي زي النبي صلى الله عليه وسلم والذراعان فيها طول ومشعرة أما الصدر فكان أجرد كان فيه بعض الشعيرات كده في صدره صلى الله عليه وسلم ظهره صلى الله عليه وسلم كأنه سبيكة فضة بين كتفيه خاتم النبوة وكان قد بيضة الحمامة كده أنت الآن أمام خير خلق الله أمام الرحمة المهداة أمام خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أنت مع المصطفى أنت مع المجتبى أنت مع البشير النذير مع الصادق المصدوق الأمين الشفيع المشفع حبيب الله خليل الله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة أنت الآن مع أحن خلق الله عليك مع أبيك ومربيك ومعلمك وسيدك وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تتصور انت بقى دخلت طرقت الباب وانبهرت لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمال ثم سلمت عليه فتلقاك هو صلى الله عليه وسلم بالبشر فقد كان بشوشا صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وكان لما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه تلاقي وشه كده واضح جدا حتى كأنه قطعة قمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قربت منه وألقيت عليه السلام وصافحته فلما صافحته الكف بقى ألين من الحرير وأبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بعدين لما هتسلم عليه هتلاحظ ان كان في ايديه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان متخذا خاتما كان نقشه مكتوب بالنقش كده على ثلاث سطور محمد رسول الله على ثلاث سطور مش على سطر واحد هبته هتخليك ما تقدرش تحط عينك في عينيه ما تقدرش يعني لما تبص له انت عجبك الجمال العظيم ده بس ما تقدرش تتابع النظر من هيبته صلى الله عليه وسلم فغصب عنك هتلاقي نفسك حطيت وشك في الأرض استحياء منه صلى الله عليه وسلم من أول لحظة هتقع عينك فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هتستشعر وقاره وهيبته هتلاقيه كثير الصمت ما بيتكلمش كتير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكان قليل الضحك وكان لا يضحك إلا تبسما وهو في منتهى الحياء حتى قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها من المرأة البكر العروس وهي في بيتها وفي ليلة زفافها كان أشد حياء صلى الله عليه وسلم من ذلك هتحس إن في عيني حزن هكذا كان طويل الأحزان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان دائم الفكرة وكان دايما تلاقي نظره في الأرض ما يرفعش عينيه للسما كتير طول الوقت تحس أنه عليه سمت العبد الذليل الخاضع لله سبحانه وتعالى هتقول له إيه بقى أنت قدامه دلوقتي وسلمت عليه هتقول له السلام عليك يا مم. حبيبي سيدي قول هتقول ايه انت امام احب خلق الله الى قلبك محمد صلى الله عليه وسلم هتترمي في حضنه صلى الله عليه وسلم اظنك مش هتتمالك نفسك وتبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم حين يتلقاك لما بقى هو هيرد عليك السلام يقول لك وعليك السلام يا فلان اول حاجه هتلاحظ ان صوته كان فيه بحه وقلبك أظن ساعة ما هيسمع بس صوت النبي صلى الله عليه وسلم القلب هيشتاق يبقى عايز يطلع من جواك فيهتز فرحا بسماع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هياخدك ويدخلك بيته أول ما هتخش هتلاقي البيت عبارة عن إيه؟ غرفة ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم غرفة كان متخذا لكل زوجة من زوجاته حجرة والحجر كانوا في أماكن متفرقة الحجرة مصنوعة من الطوب اللبن عارفين بيوت الأرياف وبيوت الفلاحين وكذا هو ده الحجرة كانت معمولة من الطوب اللبن الحسن البصري بيقول أنه دخل بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته فبيقول كنت أطول سقف الحجرة بيدي يعني لما كانت تيجي تقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعمل كده بإيديك تجيب سقف البيت ولم يكن في بيت النبي مصابيح كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته المكان ما كانش متسع هو كان بيدعي يقول اللهم وسع لي في داري ده كانت السيدة عائشة تبقى نايمة رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان هو لما كان يجي يسجد كان يغمزني فأقبض رجلاي يروح النبي صلى الله عليه وسلم غمزها كده عشان يعرف يسجد مفيش مكان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير ولما دخل عليه عمر وقال كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت هكذا قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة يا عم طنش ايه بتفرق تحطت في دماغك ليه النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيدخلك وهيقعدك في بيته صلى الله عليه وسلم هيضيفك أكيد فلما هيضيفك هيقدم لك طعام أكلته كانت بسيطة جدا ما شبع رسول الله من خبز قط ما حصلش ان النبي شبع من العيش ما حصلش ولا كان يأكل اللحم إلا أن يتناوله مع الناس كانت تمر به وبأهله الأيام بل الشهور ولا يوقد في بيته نار قصارى أكلهم الأسودان التمر والماء أول ما حطوا الأكل قدامك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأكل ده هدية ولا صدقة فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة لم يأكل فإن الأنبياء حرم عليهم أن يأكلوا من الصدقات تحس أن كانت معيشته فيها شيء من الشدة أنس بيقول أنس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين عشر سنين بيقول ما شفتش النبي كل عيش رؤية كله خشن وما شفتش النبي أكل مرة شاة صميطة يعني خروف مشوي ما حصلش ما أكله صلى الله عليه وسلم قط هو كان بيحب أكل معين بقى عشان تحب انت رخر كان يحب العسل ويحب الحلواء ويحب الدباء الدباء اللي هو القرع أو الكوسة يعني وكان يحب الزبد والتمر وكان لا يدخر شيئا لغد ما كانش عنده ثلاجة صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه ثلاجات وما كانش فيه حاجة بيه تخزن عنده صلى الله عليه وسلم طب انت قعدت قدامه بقى هيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم السنة هتاكل ازاي وتعمل ايه اول حاجة كان هو لا يأكل على مائدة ابدا ما كانش يقعد على سفرة ما كانش في في البيت حاجة من دي خالص ما كانش في ترابيزات سفرة ولا اي حاجة من دي ولا نيش ولا الكلام ده يعني. كان يجلس على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد العبد يأكل كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولو دعاه مملوك عبد على خبز جاء معه وأكل يعني هو ماشي كده النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي عبد راجل غلبان كده وبيقول له تيجي يا رسول الله ناكل شوية عيش يقعد معاه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل معه كان إذا جلس عند الطعام يجلس جاثيا على ركبته عارف قعدة التشهد تبقى قعدة التشهد كده ساعات زيها بالظبط أو إن هو يفرد إيه رجله ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى كان يسمي ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه من الحتة اللي قدامه ما يلاقيش حتة حلوة كده في الموضوع يروح واخدها لا ما عندوش كده صلى الله عليه وسلم وكان يأكل بثلاث أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وانت قاعد من السنة ان انت تتكلم على الاكل عشان ما تركزش قوي يعني فمن السنة ان انت تتكلم وانت بتاكل فظن النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي بقى يكلمك وانت هتتعارف معاه فهيسألك انت مين وفين بتشتغل ايه كان صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده كان هينصحك صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي وهيقول لك ها بتشتغل ولا ما بتشتغلش ولا عاطل ما ينفعش ما فيش حد في أمتي يبقى عاطل لازم تاكل من عمل إيدك بعد أن تنتهي من الطعام يعلق الأصابع صلى الله عليه وسلم وكان يقول إنكم لا تدرون في أيها البركة ما تعرفش يمكن الحاجة البسيطة اللي قد كده دي تكون فيها البركة ثم يحمد الله عز وجل وبصوا بقى الجزاء العظيم الكبير انت كلت ما عملتش حاجة يعني كلت وتسننت بالسنة بان انت عملت الكلمتين اللي احنا قلناهم دول ثم تحمد الله الحمد لله ايه الجزاء قال ان الله لا يرضى عن العبد ما نفسكش ربنا يرضى عنك إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها فإذا قلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر لك ما تقدم من ذنبك سهلة أوي هي آه بس إخلاص كل يوم بتاكل ثلاث مرات يا عم خمسة أي حاجة يعني المهم فكل مرة تبقى هي غفر له ما تقدم من ذنبه بس يحمد ربنا يقول يا رب والله لا بحولي ولا قوتي ولا أنا عملت حاجة ده رزقك أحمدك يا رب على إنك منيت عليا بالمنة العظيمة دي طيب أنا عارفك عايز تبلع بعديها كلت الأكلة الدسمة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسك بقى تبلع حين تشرب تجده كان يسمي صلى الله عليه وسلم ويشرب بيمينه ولا يتنفس في الشراب وكان يشرب وهو جالس وكان يقول لا يشربن أحد منكم قائما عشان كده الشرب قائم مكروه خلاف السنة الشرب وانت جالس هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده ايه تحمد ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله الحمد لله على منة ان ربنا من عليك بهذا الشراب وجعله سائغا كان بيحب يشرب ايه هو صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو البارد عصير ماشي الماء بالعسل يحل المية بالعسل صلى الله عليه وسلم ويشربه كان يحب يشرب اللبن انتوا ما بتحبوش تشربوا اللبن صلى الله عليه وسلم كان هكذا صلى الله عليه وسلم وكان يحب أن يحمل زمزم كلت أنت الأكلة وشربت يا عم عايز تخش تريح بقى شوية هو صلى الله عليه وسلم كان ينام في أول الليل كان يصلي العشاء ويقضي وقت كده بسيط خالص وبعد كده ينام في أول الليل فحيدخل ينام صلى الله عليه وسلم فراشه كان عامل ازاي بقى كان فراشه عبارة عن رمال الحصير ليس بينه وبينه فراش كان ينام على على ده على الأرض يعني وكان صلى الله عليه وسلم وسادته من جلد حشوها ليف هتلاحظ انت لما جه نام عمل ايه بقى اتوضى نام على طهر ولما جه نام راح نايم على شقه اليمين وحط ايده اليمنى تحت خده الايمن صلى الله عليه وسلم وراح جاي وجايب ازاره اللي هو كان لابسه او حاجه كده ملايه ولا اي شيء وراح منفض مكان الفراش خد بالك بقى التنفيضه دي مش عشان الغبار ولا عشان حاجه النبي قال صلى الله عليه وسلم فانه لا يعلم ما خلف بعده امسك اعصابك ممكن يكون كان في حاجه تانية هي اللي نايمه يعني فانت ايه تقرب منه بعد اذنك يا اخ ممكن انام من غير رعب يعني تخش كده وتخليك كويس وتهشه عشان تعرف تنام من السنة برضو ان هو صلى الله عليه وسلم كان ما ينامش الا والسواك عند رأسه السواك جنب ايديه فاذا استيقظ اول حاجة يعملها صلى الله عليه وسلم اول ما يستيقظ في منتهى النظافة ومنتهى الجمال صلى الله عليه وسلم أول حاجة يعملها يروح يتسوق صلى الله عليه وسلم عشان رائحة الفم وتغيرها ولما يأتي للنوم يبتدي بقى يقول الأذكار أنا عايز الدرس كله تطبيقات عملية بعد كده هيبقى واجب عملي عليكم ان انتوا تفرغوا النقط دي لان كل نقطة امتثالك ليها ده ثواب عظيم جدا وده عنوان ومعنى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لو بتحبه هتعمل زيه هتقلده في كل حاجة فأنا عايز أقف وقفة مهمة قوي عند موضوع النوم ليه؟ أنت بتنام المفترض يعني 8 ساعات ومفترض يعني تلت عمرك فتلت عمرك ده بقى في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات نايم على معصية واحد بقى شاب وقاعد بيفتكر اللي حصل في طول النهار والخواطر اشتغلت ونام على كده والله أعلم بقى هيشوف إيه في النوم فده هيتحط فين ده واحد تاني نايم مهدود تاكل أكلة دسمة وتخش تنام ويفوت عليك فجر ولا تفوت عليك القيام ولا انت داري أو تبقى جاي تعبان قوي من الشغل أو تعبان قوي من المشاوير اللي مقضيها طول النهار فتخش تنام وما تلحقش تاخد السنن دي لو انك عملت دول الثمان ساعات ولا العشر ساعات ولا انت بتنام قد ايه انا عارف المهم يعني دول بقوا في ميزان حسناتك 8 ساعات يكدوا في ميزان حسناتك لو بس خدت بالك من موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ففي بعض الحاجات مهمة قوي الناس النهاردة تقريبا أنا ما بيعديش عليا يوم من غير مكالمتين ثلاثة عشان مواضيع المس ومواضيع الشياطين والحسد ومواضيع السحر وما شابه أحد العلاجات المهمة جدا جدا جدا التحصينات الشرعية دي اللي النبي كان لا يتركها وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم قال باسمك اللهم أموت وأحيا وبعدين يقعد نص قعدة وتروح جاي ضامم كفيك ثم ينفس تبتدي بالنفس تنفس يعني تعمل كده كده تنفس ثلاث مرات وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح ما استطعت من جسمك اللي توصل إليه إيديك يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم يقرأ آية الكرسي وكان يقول من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان يبقى مهم أوي أوي أوي مهمة يا شباب واسمعوها مني وحصنوا نفسكم بدل جيت تهشوا ده يطلع لك يقرأها فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان كان يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وكان ربما يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك افتكر بالنوم على طول الموت راح قايل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك هو أنت خايف قوي كده يا رسول الله أمال إحنا مطنشين ليه يعني ومش فارقة معانا ليه يعني اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ولما جت السيدة فاطمة تشتكي ليه ان هي قاعدة بتشتغل في البيت والسيدة فاطمة ما كانتش يعني عندها صحة جيدة قوي فجت اشتكت اليه اثر الرحى قاعدة بتطحن القمح فقالت له عايزة خادم قال ألا أدلك على ما هو أفضل لك من خادم قال لها وسيدنا علي تعملوا ما يلي تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 يبقوا كم 100 العلماء بيقولوا فتدي قوة في البدن طبعا في أذكار كتير أنا مش حصرت كل الأذكار هنستعين دايما في كل فقرة من الحاجات دي إن احنا نقول يا جماعة محتاجين بقى إن احنا برنامج عملي نعمله ويبقى واجب علينا كلنا عايزين نجيب كتب الأذكار دي ونفرقها في المسجد ونفرقها في كل مكان احنا متواجدين فيه عشان نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا بس هحط نقط على أهم الأشياء والباقي طبعا لازم يتقال أو يعني اللي تستطيع أن أنت تقوله تقوله بس الحاجات دي مهمة قوي فاحنا خدنا مهم جدا آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وتمسح بيهم جسمك تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة النبي قال صلى الله عليه وسلم اللي يقراهم من قرأهما كفتاه قالوا تكفيه من إيه بعضهم قال تكفيه من كل شر وبعض الناس قالت تكفيه من قيام الليل يعني لا قدر الله ما أمشي يقضي قيام الليل في وقت الضحى ويبقى كده ده صدقة من ربنا تصدقها بها عليه بس يبقى خد بالأذكار دي من الحاجات أنا نفسي اللي استفدتها جدا وإحنا بنحضر كل الحاجات الخاصة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الموضع ده أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ينام كان يبتدي يقرأ شيء من القرآن كان بيقرأ ايه بقى كان يقرأ سورة تبارك اللي يحافظ عليها يحفظ من فتنة القبر أنا ليا محاضرة اسمها النجاة من فتنة القبر الكلام فيها لما تيجي تسمعه تلاقي ابن القيم بيقول كلام يقول إنه يا جماعة من الآخر قل من ينجو منه صعب جدا بيعذب في حاجات صغيرة قوي واحد ما كانش يستبرئ من بوله يعذب واحد قال كلمة فنم على واحد يعذب فموضوع العذاب في القبر ده خطير جدا فبالتالي انت لازم تتحصن له من دلوقتي احد اعظم التحصينات دي ان انت تحافظ على سورة تبارك كل يوم انا قلت تصلي العشاء تكون حفظتها او انت لسه مش حافظها تقراها من المصحف وانت في المسجد تروح قايم مصلي بركعتين جايب سورة تبارك فيهم عشان بس ما ترجعش البيت وتتلهى وبعد كده تنسى الموضوع تعملهم في المسجد وتحافظ عليهم مثلا اسبوع كده لغايه ما يبقى خلاص حفظتها تبقى على طول بقى تصلي العشاء وتقراها تيجي تنام بعد شويه يبقى انت بقى الهدي ان انت قبل ما تنام على طول تقرا سوره تبارك وسوره السجده لما يقولوا كان يبقى بيعملها كتير فقالوا كان لا ينام حتى يقرا السجده وتبارك الجديد اللي كان بالنسبه لنا ان هو كان يقرا سوره الاسراء السيده عائشه بتقول كان لا ينام على فراشه ما بينامش على فراشه إلا ويقرأ سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء والزمر فدول جزء تقريبا حوالي دي أربعة أربعة وشوية والزمر تقريبا يعني حوالي جزء جزء وربع مثلا يقرأ جزء قبل ما ينام ناخد منها ان حكاية ان انت في الورد تقرأ جزء قبل ما تنام لو ما قريتش طول النهار خالص يبقى قبل النوم في نص ساعة كده دول بتوع ربنا علشان يا جماعة الثمرة العظيمة دي الثمان ساعات دول كلهم يبقوا في ميزان الحسنات وفي نفس الوقت اللي انت عملته بقى واقترفته من سيئات طول النهار يبقى آخر عهدك بعملك اللي خلاص هيترفع آخر عهدك بيه ان انت عملت عمل صالح عسى انه يمحى لك ما فعلت طيلة النهار من ذنوب كان إذا أخذ مضجعه قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل موازيني واجعلني في النادي الأعلى آخر حاجة كان يعملها ايه قبل ما ينام آخر حاجة خالص دي سنة مهجورة ينام على سورة قل يا أيها الكافرون قال اللي يعمل كده يحصل له ايه قال فإنها براءة من الشرك تبقى نمت على التوحيد فلو مت يبقى مت على التوحيد مت على لا إله إلا الله يلا يا عم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والنبي مديك براءة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طب ينام أول الليل ينام له مثلا ساعتين ثلاثة وبعد كده يبدأ في الاستيقاظ أول ما يستيقظ يعمل إيه يمسح أثر النوم احنا خدناها في أول الدرس اهو ابن عباس كان بيقول يمسح أثر النوم عن وجهه يقول لك تشد جلد وشك كده ترفعه لأعلى وتمسحه تمسح النوم عن وشك تبتدي تفوق الدم يبتدي يجري في عروقك زي ما بيقولوا ثم يدعو بصوا بقى لما نام افتكر الموت لما صح افتكر ليه البعث راح قايل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور افتكر الأمة دي بلحظة البعث يوم القيامة كان حاطط السواك جنبيه صلى الله عليه وسلم فأول حاجة بدأ بيها بعد ما قال الذكر وفتح عينيه صلى الله عليه وسلم راح واخد السواك وأخذ يقول لك يشوص فمه يشوص دي يعني قاعد يبالغ قوي في التسوق عشان ما يبقاش فيه رائحة متغيرة في فمه صلى الله عليه وسلم بعد كده هيبتدي بقى يدخل الخلاء يدخل بايه رجله اليسرى عشان هيخرج بايه اليمنى ويبسمل قبل ما تدخل الحمام تبتدي تقول بسم الله وتدخل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة خدوا بالكم من الحاجات دي وانا بقول الكلام ده وبالذات بقى الجماعة اللي بيجوا يتجوزوا ومش عارف ايه ومبيبقاش واخد باله اقول له خد بالك من الامور دي عشان برضو موضوع الجن وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله فبرضو نفس الكلام في اوضة نومك ما تنساش وانت بتخلع ثيابك انك ايه تبسمل كده يبقى اتحط بينك وبين الشيطان حاجز ما يشوفش إنما لو لم تصنع ذلك ربما يحسدك وتبتدي بقى المشاكل فخد بالك يبسمل يبسمل ويبتدي يقول دعاء الدخول يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث افتكرت أصل في واحد جه ليلة البناء راح نسي الدعاء فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الله مستعان فدخل ده طبعا دخول الحمام مش حاجة تانية يعني. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في الخلاء أبدا ما بيتكلمش ولا يذكر الله تعالى ولما مرة واحد عدى عليه وكان صلى الله عليه وسلم بياخد سترة طبعا ما كانش عندهم بقى حمامات زي ما عندنا ولا حاجة فكان يبعد شوية وياخد سترة إذا أراد أن يقضي حاجتهم فمر عليه أحدهم فألقى عليه السلام فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فعشان كده يا جماعة اللي بقى ايه الاغاني بتاعت زمان وانت قاعد بقى مصهلل جوه وقاعد شغال الكلام ده كله ما ينفعش ده مكان الشياطين ومأوى الشياطين فتسرع ما تقعدش وقت طويل جدا في الخلاء ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان المكان ده لا تقربه الملائكة هيخرج فيقول غفرانك يفتكر على طول انه الواحد لما تخلص من هذه الفضلات نفس الكلام بقى الذنوب فافتكر على طول ان الواحد لازم يطهر قلبه زي ما بيطهر جسمه وبعدين بدأ يتوضأ عايز اعلمك بقى الوضوء اللي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة كان بيتوضى في بيته الا طبعا الناس اللي بتتوضى في المساجد او بتتوضى اللي هو لحاجة انما الاحسن والافضل لو انت بيتك جنب المسجد اتوضى في بيتك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة كانت كل خطوة من خطواته تحط خطيئة وترفع درجة وفي حديث بقى ما فيش بعد كده قال اللي يتطهر في بيته ويذهب إلى صلاة فريضة كان كأجر حجة وانت نازل بعد ما توضيت تاخد النية دي تاخد ثواب حجة لأنك رايح تصلي الفريضة في المسجد لو جه بقى انت رايح تصلي نافلة رايح تصلي تراويح مثلا في رمضان أو رايح تصلي ضحى او انت فاتتك مثلا السنه فانت وانت ماشي كده قلت ايه ده انا ما صليتش سنه الظهر النهارده اخش الجامع اصلي لو دخل المسجد وهو يريد نافله كان كاجر عمره هذه الاحاديث كلها بفضل الله عز وجل صحيحه او حسنه انت عينيك صقر انا عارفك قاعد بقى انت بتبص النبي بيعمل ايه عشان تقلده بالظبط فهيتوضا صلى الله عليه وسلم اول حاجه يبسمل ويغسل كفيه ثلاثا ولما يجي يتمضمض صلى الله عليه وسلم ياخد كف كف واحد ياخد جرعة منه لفمه وجرعة منه لأنفه بقبضة واحدة يشفط منهم شوية كده ويسيب حبة وياخد جزء منهم لأنفه الكف بياخده بالإيه؟ باليمين والاستنثار بياخده بالإيه؟ باليسار صلى الله عليه وسلم وكان يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أنك تكون صايم من الحاجات اللي ما بتتعملش إنه بعد ما ياخد المضمضة والاستنشاق يتسوك بعض العلماء قال انه ده موضع من المواضع التي يتسوك فيها محله بعد المضمضة أو عند المضمضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ففي ناس قالت مع يبقى أثناء وناس قالت لا بعد طبعا السواك ده احنا قاعدين نقوله كتير النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أحد الأسباب أن ربنا يرضى عنك استخدام السواك طيب كان بعد كده يعمل ايه لحيته كانت كبيرة صلى الله عليه وسلم فكان يجيب الماء ويخلل لحيته عند غسل الوجه يبتدي يجيب المية ويبتدي يغسل وشه ويجيب شوية مية ويبتدي يخلل بيهم اللحية هيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم وبعد كده يبتدي يغسل الايدين كان يطيل الغرة يعني ايه يطيل الغرة يعني انت هتغسل لغاية المرفقين صح لا طول حبة كمان علشان اثار الوضوء دي هي دي الغرة اللي هتعرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتي تأتي غرا محجلين من أثر الوضوء كان يجي بالخنصر عارفين الخنصر اللي هو الصباع الصغير يجي ويروح عامل كده جايبه هو الصباع الصغير ده بتاع ايده الشمال ويبتدي ما بين ايديه اليمين ما بين الاصابع يبتدي يخللها دي من السنة انك تعمل كده اثناء غسل الايه الايد وتعمل العكس برضه بنفس الصباع اليمين بقى مع الشمال بعد كده بيعمل ايه يمسح الرأس لما كان بيمسح الرأس كان بيعمل كده يقبل ويدبر ثم مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم بعد كده هيبقى هيغسل ايه رجليه قلنا هيطيل فيهم الغرة بحيث ان هي يجاوز الكعبين وكان صلى الله عليه وسلم يتيامن يبدأ دايما بالايه باليمين وبعد كده اليسار عدد الغسلات كانت ثلاث مرات وساعات كان يتوضى مرة واحدة وساعات يتوضى مرتين وساعات يتوضى ثلاثة يعني ساعات يعمل العضو مرة واحدة بس وساعات يعمله مرتين وساعات يعمله ثلاثة وينفع في الوضوء الواحد انه يعمل العضو مثلا عملت ايديا ثلاث مرات ممكن اعمل رجليا مرة واحدة ممكن المهم العضو نفسه لو هتغسل قدمك اليمنى تغسلها مرة واحدة يبقى اليسرى كمان مرة واحدة طبعا كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء كان بيتوضى بالمد المد ده اللي هو قد الحاجة الساقعة الصغيرة بس بركة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اللي يتوضى بدول دلوقتي ده لازم يكون فقيه يعني واحد يكون فاهم قوي عشان انت مش هتعرف تعمل الحاجات دي كلها بسهولة بس المعنى ان على الاقل تقتصد ما تسيبش بقى الحنفية كده شغالة وانت قاعد شغال لما انتهى من الوضوء عمل ايه صلى الله عليه وسلم بصيت لقيته راح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال اللي يعمل كده فتحت له أبواب الجنة الثمانية بعد ما بيتوضأ مباشرة يصلي ركعتين قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء هتلاقي بقى بدأ يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هيوقظ أهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بساط سجادة برضه لما هيبتدي صلاة الليل أول حاجة هيعملها يستاك يبتدي بالسواك ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران يبتدي من أول إن في خلق السماوات والأرض لآخر السورة ويا جماعة ده واجب عملي النبي قال صلى الله عليه وسلم حق على من سمعها أن يتعلمها ضروري على كل واحد سمعهم أنه يحفظهم ويتعلمهم وكمان بالتالي يعلمهم لأهله فيقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران بعدين يبتدي بقى صلاة الليل أول ما يبتدي صلاة الليل يصلي ركعتين خفاف كان يقول إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح اللي كان بيقوله في صلاة الليل كان يقول إيه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم طبعا الحاجات دي احنا بنقولها علشان تاخدوا بالكم انه في حاجات كتير من سنة النبي احنا متغافلين عنها وهتعيش طول عمرك كده ما تطبقش الكلام ده حاجة في حاجة يعني عشان بس ما تحسش انه ايه كل ده انا ما بعملوش طب وبعدين لا ابتدي بقى كل يوم والتاني اجيب بقى كتاب زي حسن المسلم او اي كتاب من الكتب اللي فيها الاذكار الصحيحة وابتدي احفظ بقى شوية بشوية عشان اصحح صلواتي وتبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتلاقيه وهو بيصلي اولا صلى الاول ركعتين خفاف وبعد كده كان يصلي ويطيل في الصلاة ربما كان يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة يصلي بخمس أجزاء صلى الله عليه وسلم وبيقراهم ازاي بقى يقرأهم ويتفاعل مع القرآن إذا مر بآية فيها تعوذ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين يقول أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى يبتدي يتفاعل مع القرآن آية فيها تعوذ يتعوذ آية فيها تسبيح يسبح آية فيها دعاء يدعو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم ويدعو هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم يبقى بيتفاعل مع القرآن مش بيسمع ولا واحد ماسك مصحف قاعد بيقرأ وخلاص علشان ده اللي بيحيي القلوب يا شباب ربنا لما أراد أن يبني الإيمان في قلوب الصحابة إن خلاهم يقيموا الليل سنة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أول ما نزل من القرآن بعد اقرأ المدثر يطول هو بقى في صلاة الليل فلما هيجي يسجد هتلاقي رجليه متورمتين من أثر طول القيام وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة كان يقعد يدعي ويقعد يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنا حاسه بيقولها بطريقة وعايزكم تحسوا معايا بالمعاني دي يا شباب هو ما بيقولش اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض هي مش مظاهرة المسائل بتطلع بإحساس فحس المعنى وانت بتقوله اللهم لك الحمد هو بيحب ربنا هو قلبه مشتاق لربنا فبتطلع منه الحمد مختلفة اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أنت سيدي ومولاي من غيرك بأي ما سواش أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق بيجدد الإيمان عشان انتوا بتيجوا يا شباب وتقولوا بقالي سنتين ثلاثة وضعت خلاص اتهرى النبي قال إن الإيمان يبلى يتهري كما يبلى الثوب فجددوا الإيمان في قلوبكم هتجدد الإيمان إزاي ما هي دي المعاني دي احيائها في قلبك هو ده المطلوب هيصلي قد ايه بقى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات هيصلي 8 ركعات اما الثمانيه دول بعد الركعتين الخفاف هيبقوا 10 او الثمانيه على طول وبعد كده يوتر بثلاث ركعات هيقرا في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى والثانيه هيقرا قل يا ايها الكافرون والثالثه هيقرا بايه قل هو الله احد وبعد كده بعد ما يخلص الوتر يروح قايل سبحان الملك القدوس اشمعنى اشمعنى اسم الله القدوس هنا ما يقولوش ليه في الصلاة القدوس معناه ايه المطهر المنزه من العيوب والنقائص مش انت بتيجي تقول الارض المقدسة يعني الارض المباركة المطهرة مش كده القدوس معناه كده معناها فيه الطهر والبركة والجمال افتكروا ليه في الوتر افتكروا ليه بعد قيام الليل افتكروا ليه في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي بعد ما صلى وانتهى من الصلاة والمناجاة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول له يا رب طهرني يا رب خليني صافي ليك عشان كده افتكر اسم الله القدوس هنا فقال سبحان الملك القدوس برضه في عيوب برضه مش هو ده اللي أنا كان نفسي أعمله لك برضه مش هي دي العبادة ما عبدناك حق عبادتك أقول لكم فايدة نعجل بها دلوقتي كان بيقول إيه بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي لما تسجد وتقوم بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ليه يقول رب اغفر لي عشان لما جه سجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فلما جه سجد حس انه كان عايز يبقى أقرب من كده وهو صلى الله عليه وسلم مفيش أفضل من كده بس برضه إحساسه ان هو يبقى أفضل فيقول أيوة أكيد أنا مقصر أكيد في حاجة رب اغفر لي رب اغفر لي عشان أقرب ما يكون فبرضه هنا أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم فلما اشتغل طول الليل حس ان لسه في حاجات ناقصة كتير فقال له سبحان الملك القدوس وبعدين يقول رب الملائكة والروح ثلاث مرات ولما يجي يقول الثالثة يعلي صوته قوي يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح تعلية الصوت دي في الوقت ده كده عشان تطلع من جوه قوي تطلع صافية خالص لله سبحانه وتعالى كده صلى الوتر اتبقى شوية وقت لغاية أذان الفجر يعمل فيه ايه صلى الله عليه وسلم يستغفر آخر عشر دقايق بقى استغفار وبالأسحار هم يستغفرون أذن الفجر عندما أذن الفجر وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يردد الأذان ولما جه المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله إيش معنى برضه قال له حي على الصلاة ما أنا مش هعرف أجي لك إلا لما تأذن لي وأنا ماليش قوة إلا بيك فلا حول ولا قوة إلا بالله مش عشان أنا نفسي أعمل لا بحول الله وقوته عشان كده ده علاج للعجز تيجي تقول لي والله نفسي اللي انت بتقوله ده كله اعمله بس مش عارف حاسس ان رجلي تقيلة وحاسس ان انا مش قادر اقول لك ايه استعن بالله واكثر من لا حول ولا قوة الا بالله مش بايدي يا رب بايدك انت انت اللي بتمد يا رب منك الامداد فهو ذو نعمة الايجاد اللي هو الخلق ونعمة الامداد اللي هي الرزق طيب هيقول لا حول ولا قوة الا بالله هينتهي المؤذن قال اللي هيردد الأذان ده بس كده ويقول الكلمات دي تجب له الجنة لو طلعت خالصة ويقول بعدها على طول إيه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا ما ينفعش تتقال كده يا شباب ما ينفعش تتقال رضيت بالله ربا اصبر اصبر طلعها من جوه راضي طيب يبقى رضيت بالله ربا طب والبلاء اللي مزعلك رضيت بالله ربا طب والفلوس اللي ما جاتش رضيت بالله ربا العروسة اللي نفسك فيها اللي مش لاقيها رضيت بالله ربا هي دي راضي كده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أحكام الشرع كلها أنت موافق عليها راضي بيها فوق دماغك هي الحجاب رضيت بالإسلام دينا أنت غض البصر رضيت بالإسلام دينا رضيت يا عم خلاص ما انت هتزق ليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللي يقولها قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه بعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان يصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زي آخر التشهد قال اللي يصلي علي بعد أن يسمع المؤذن صلى الله عليه بها عشرة وصلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وبعدين يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللي يحافظ عليها تحل له شفاعة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كده تدعي بين الأذان والإقامة الوقت اللي احنا فيه ده ده وقت دعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون يعني المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطى بعد ما يردد الأذان يبتدي بقى السنة سنة الفجر دي بقى والفجر دي آكد السنن ما كانش النبي بيسيبها نهائي كان لا يتركها في سفر ولا في حضر ما كانش بيقطع عنها أبدا وكان يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها بقى بالله عليك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني لو انت حد اتصل بيك الصبح بدري كده وفي صفقة مهمة جدا لازم تسافر لها حالا هتاخد فيها مبلغ وقدره هتصلي ركعتي الفجر وهتبقى خير من الدنيا وما فيها ولا في ركعتي الفجر نخليهم في وقت تاني والأمور يعني مش محبكة قوي دلوقتي يعني لا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها لازم تبقى في قلبك كده الركعتين دول ابن عمر بيقول حفظته عشان نحفظ بقى سنة النبي حفظته من النبي عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهم وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح ما كانش يصليهم إلا في بيته النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على ركعات الفجر دول طيب وكان يصليهم إزاي أسرع ما يكون عائشة بتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسرع من الخير منه إلى الركعتين قبل الفجر يصليهم بسرعة يصليهم بإيه بقى قل يا أيها الكافرون قل والله أحد تصليهم بسرعة هذه من السنة بعد ما يصليهم يضطجع ينام كده نومة خفيفة من السنة على شق اليمين لغاية ما كان بلال يأتيه ويقول له الصلاة يا رسول الله فيخرج للصلاة بعد كده هيلبس هيلبس بقى عشان هيخرج ليه للصلاة هيلبس ايه صلى الله عليه وسلم لبسه كان في منتهى الأناقة والجمال كان يمتثل لأمر الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لما تيجي المسجد تبقى في صورة جميلة المسلم لازم يبقى هكذا أنيق جميل لكن في نفس الوقت ثوبه مش يمنعه عن ربنا النبي بيقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة الخميصة الثوب هو انا ممكن ابقى عبده اه لا ما ينفعش اصلي بالبتاع ده انت عايز ايه المشكله دي دلوقتي انا لو اتوضيت دي انت مش عارف دي بكام هتنفعنا في ايه دلوقتي الصلاه مش هتنفع نصليها في البيت كان صلى الله عليه وسلم يلبس ملبسا جميلا حين يلبس يقول بسم الله اول ما تيجي تمسك قميصك ولا تيجي تلبس جلبابك ولا تلبس اللي هتلبسه يبتدي يبسم بسم الله وبعدين يقول اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له ويبتدي يبدأ باليمين عند اللبس وكان يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله يا رب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ويقول من قال هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني طول الوقت المسألة سهلة افرض انت مش حافظ احمد ربنا بس الحمد لله يا رب الناس اللي قدام تلاقي عندهم الحاجات دي يتحط الأكل يقول لك ألف حمد وشكر عليك يا رب والله كده يعني يعني متفاعل شوية احنا كجيل ما عندناش المعاني دي قوي الإحساس ده مش زي زمان المهم كان بيحب يلبس ايه بقى أفضل الألوان التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم البياض يحب الأبيض قوي والخضرة الأخضر لأنه ثياب أهل الجنة وكان يحب من الثياب الحبرة الحبرة اللي هي المخطط ويلبس القميص الجلابية يعني يحب أن يلبس القميص ويعتم يعمل عمامة ويعمل لها ذؤابة يعمل لها طرف كده في الآخر خالص عارفين ليه الطرف ده؟ علشان هو النبي شاف ربنا التحقيق العلماء على أن رؤياه في الإسراء محل نظر بعضهم قال كده ابن الجوزي وغيره بيقول إن هو شافه في الإسراء وغيره بيقولوا لا الجمهور على إنه ما شافوش في الإسراء قال نور أنا أراه شاف نور بس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن حجاب ربنا النور حجابه النور فاللي شافه في الإسراء نور إنما شافوا إمتى شافوا في الرؤية الحديث ده أعلى حديث وأفضل حديث تسمعه في حياتك حديث اختصام الملأ الأعلى قال رأيت رب البارحة في أحسن صورة شافه قول لي بقى شكله إيه ما يعرفش ليس كمثله شيء ما يعرفش يقول هو ألقي في صدره إن ربنا قدامه ما يعرفش إيه فقال فوضع يديه مش زي ايدك هو كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في صدره قال فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قلنا احنا في درس كيف لا نحب ربنا ده المهم الشاهد وضع يديه فين بقى بين كتفي فعشان كده كان يلبس عمامة ويجي في الحتة دي ويبتدي ايه يعمل ذؤابة دي الطرف ده عشان يحل المكان الذي امتن الله عز وجل عليه ووضع يده فيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحب يتطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء يحب جدا الطيب درجة أن العلماء قالوا الشافعي يقول لو أن أحدهم أنفق نصف ماله على الطيب ما كان مسرفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه طب هيلبس النعل كان إذا انتعل لبس النعل يبدأ برضه بالإيه؟ باليمين وكان يلبس النعال السبتية اللي بصباع هيخرج بقى للمسجد هيخرج مبكرا صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعملوا قرعة لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير أنه يبكر للصلاة لاستبقوا عليه ولما يخرج من البيت خدوا بالكم من دي قوي أنا في درس قصة صورة قلت للشباب علشان موضوع غض البصر يا شباب أحد العلاجات الخطيرة قوي علشان ربنا يكفيك الشر من اللي متشاف في الشوارع الموضوع ده خد بالك من ذكر الخروج ليه اللي يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الملائكة ترد عليه وتقول له إيه يقال له كفيت ربنا هيكفيك الشر ووقيت وهيحفظك وهديت وهيهديك وتنحى عنك الشيطان تمشي انت في الشارع في صاروخ معدي ما تشوفش انت حاجة الصواريخ دول عدي شمال تعدي يمين احنا مش بتوع صواريخ بس هي كده يعني كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان وكان يقول صلى الله عليه وسلم الحديث جميل قوي انا بحب اقول قوي اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل لا اغلط ولا يتغلط فيا أو أضل أو أضل ولا أخطئ ولا يخطأ في حقي أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي أعوذ بك أن أذل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي هيمشي في الطريق هو رايح فين دلوقتي المسجد دعاء الذهاب إلى المسجد إيه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا قولوا أمين ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واحد أحد المشايخ قال له أنا عندي مشكلة كبيرة قوي وكنت مصاحب واحدة وبتاع فقول لي حاجة قال له ادعي بس وانت ماشي كده تقول الأذكار وانت ماشي قال له أقول إيه قال له اللهم اجعل في قلبي نورا قال له ربنا يهديك اسمها نورا فالله المستعان يمشي ازاي بقى كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار بس كان مشيته مش بطيئة لا هي مشية كسلان ولا هي مشية واحد بيجري يعني بين بين وعمره ما كان يلتفت وهو ماشي ما يبصش وراء ابدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يأمرنا بتكثير الخطى إلى المسجد ويقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد هيدخل المسجد أول ما يضع قدمه في المسجد هتلاقيه بيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك ولما هيخرج هيقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وهو داخل أبواب رحمتك وهو خارج أبواب فضلك هيخش بأنهي رجل اليمنى وهيخرج بالإيه باليسرى وأول ما يدخل يصلي ركعتين أول ما يدخل لو كانوا هيقيموا الصلاة خلاص يبقى هيخش يصلي مباشرة لو لسه ما قاموش الصلاة أول ما يدخل يصلي ركعتين حتى ولو كان صلى السنة في البيت ثم إذا كان في وقت ما بين الأذان والإقامة يأخذ في الدعاء إيه أكتر دعوة كان النبي بيدعي بها كان يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنت مش عارف اسم قلب عشان بيقلب فممكن تبقى أنت النهاردة مركز وكويس وفايق ومرة واحدة تلاقي نفسك قلبت وكان لما يجي يحلف يقول ايه لا ومقلب القلوب فالشاهد دي اكتر دعوة كان يديها والدعوة التانية اللي كان يكسر منها قوي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان من الحاجات اللي يتعوذ بيها كتير اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء إن البلاء يبقى متعب وشاق ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء هيدعي ما بين الأذان والإقامة بعدين يوم يصلي الفجر نكمل المرة الجاية وانت لسه في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواجبات العملية عليكم يا شباب الأسبوع ده أول حاجة اكتب موقف من السيرة كلما قرأته ازددت حبا في رسول الله يعني واحد يقول أنا صراحة لما بشوف موقف أحد أنا الموقف ده بيرعش جسمي وبيخليني أبقى عايز أحضن النبي كده و... واترمي في حضنه وابكي بين إيديه وأبقى عايز أعمل أي حاجة عشان خاطر نحري دون نحره صلى الله عليه وسلم الموقف ده بيهزك بس أنا عايز مش كلام أنا عايز الإحساس ممكن واحد تاني في موقف عادي خالص أحد الإخوة بعت لي الأسبوع ده رسالة بيقول لي إنه مفك دخل في عينيه كان في رمضان فبيقول فلما جروا بيه ودوه للمستشفى فالدكاتره قالوا تقريبا ان هو مش هيشوف بداوا يعملوا له عمليات فبعد اول عمليه شايف ضباش كده فبص لقى احد الدعاه وهو في المستشفى مشغلين له درس فكان بيتكلم على موقف خيبر لما جه سيدنا علي وعينيه فيها الرمد عينيه مقفوله خالص عنده رمد فالنبي عمل ايه تفل في وجهه راح بصق في وجهه فبرئت ويقولوا ما كان أحد البصر من علي ما فيش بعد كده ما كانش في حد عينيه يعني ما شاء الله مثل علي في القوة فبيقولوا وأنا شايف الموقف ده كده حسيت ان أنا قد إيه اتحرمت من النبي صلى الله عليه وسلم قلت لو كان النبي معايا دلوقتي كان بصق في عينيا كانت عينيا بقت فل الدكاترة بتقول خلاص راحت والله الرسالة كده بالظبط وقعد يقسم لي بالله ان هذا ما حدث بيقول بعديها بيوم لقيت أمي جاية بتقول لي أنا يا ابني شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وبيقول لي قولي لفلان عينيك هتبقى كويسة وما فيهاش أي حاجة بيقول والله بعد ثلاثة أشهر عينيا بقت أفضل من كده ما فيش فأنا عايز نكتب رسالة حب للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف من مواقف السيرة عايزين بقى نعمل من دلوقتي ورد محاسبة بس مش الأوراد اللي انتوا عارفينها دي لا أنا عايز الخطوات دي كلها كل خطوة تتكتب عنصر يعني تكتب أذكار النوم ذكر كذا ذكر كذا ذكر كذا أو تكتب طرف منه على أساس مش هتكتب كل ده عشان تصحح عليه كل شوية ويبقى الورد كبير برضه عايزين نحفظ خلال هذا الأسبوع سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق قول لي ليه علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى يوم القيامة فليقرأ هذه الصور فأنا عايزك تستحضر معايا يوم القيامة قدام عينيك طب تعمل ايه احفظ الصور دي هنصلي بيهم في الليل خلال هذا الأسبوع دول لما عديناهم لقيناهم 73 آية سورة التكوير سورة الانفطار سورة الانشقاق هناخد تبارك عشان تبارك اللي لسه قايلينها اللي فيها وقاية من عذاب القبر 30 آية يبقى وصلنا كام 103 اللي يصلي بمئة آية كل يوم يكتب عند ربنا من القانتين يعني ايه القانتين؟ يعني الخاشعين المخبتين ناس من عباد الله الصالحين الكبار عايز تتكتب كل يوم بقى بالشكل ده حافظ على انك تصلي بمئة آية طيب حاجة كمان هيبقى استعداد بقى للدرس الجاي الحرص على أذكار الصباح والمساء وإحياء سنة أنا عايزك المرة الجاية إن أنا من خلال هذا الدرس استفدت سنة الحمد لله من ساعة ما سمعتها وأنا محافظ عليها عشان مش هنقعد طول الوقت يا شباب نتكلم وبس احنا عايزين يبقى الشغل عملي فلازم الكلام ده نعمله وإلا انت بتقيم الحجة على نفسك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم